الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة ونبدأ حلقة الليلة بالدعاء لمرضى المسلمين وموتى المسلمين كما تعودنا بدعو الوالدي والحاج محمد عبد العاطي والحاج سعاد عثر والأستاذ ياسر الهواري الحاج أحمد عدلان الحاج عبد الله علي الحاجة زكية محمد إبراهيم الأستاذ الأخت غدير شريف الأخت رانيا نبيل الأستاذ رمضان أحمد صالح الحاج أم أسامة الأستاذ صلاح سميكة الشيخ هاني الحاج الأخت حنان أسامة الأستاذ مسعد عباس الأستاذ ربيع صقر الأخت نائلة أو نيلة الطفل إياد جلال الأخت سوريا الأستاذ أنس ابن الدكتور مع أو الابن أو الطفل أنس ابن الدكتور محمد صلاح الأخت هبة طارق الأخت هدى التونسي أو التونسية الأستاذ يوسف مصطفى حامد الأستاذ سيد عاطف الأستاذ جمال عدلي وجميع مرضى المسلمين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم بندعو المرضى المرضى لموتى المسلمين ندعو لوالدتي وندعو الحاج فتحي طلعت الأخت نيرفانا الهيتمي الحاجة السيدة متولي شاهين الحاج إبراهيم عليوة الحاج جمال حسن الحاجة بسيمة حسن محمد الحاجة فوقية الديب الأخت أمل شوقي الأخت هبة الله أنور الحاج عبد الحميد أبو السعود الأستاذ أحمد عبد الله الأستاذ محمد أحمد الزعفراني الحاج فتحي أبو وائل الحاجة أم أسامة الأستاذ الأخت إيمان محمود الحاج لبيب النبوي الأستاذ أو الحاج قطب النمر الأستاذ ممدوح أحمد والحاج رمضان مصطفى وجميع موتى المسلمين أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران اللهم اسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا وأتمم لنا ولهم اللذة يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم آمين هنكمل النهارده الحلقة الأخيرة من حلقات حسن الخاتمة اللي هي بعنوان مسك الختام عشان إن شاء الله الحلقة القادمة نبدأ في الحديث عن سوء الخاتمة إن شاء الله وبعدها نتكلم عن رحلة السعداء وبعدين رحلة الأشقياء وبعدين نتكلم عن دخول القبر وأسأل الله عز وجل أن يجعل خاتمتنا إلى السعادة آه عايز أفكر إخواني أن حلقات كلها من كتاب رحلة الدار الأخيرة فيما عدا حلقات مسك الختام من كتاب مسك الختام عايز أذكر برضو إخواني رحلة الدار الأخيرة عايزين تكون يعني هي نقطة تحول في حياتنا كلنا عايزين بالبلدي كده نبدأ نكتب شهادة ميلادنا الليلادي من الليلادي نبدأ نكتب شهادة ميلاد جديدة بفضل الله عايزين حلقات ده الأخيرة تغيرنا بالبلدي كده نبدأ من النهاردة نقول من يوم الخميس اللي جاي يا جماعة عايزين إن شاء الله ما ننساش صيام يوم الخميس والجمعة والسبت اللي هو صيام 13 14 15 عايزين كل يوم على الأقل خالص ركعتين قيام ليل عايزين يعني عايزين الحلقات دي تغيرنا عايزين نحس فعلا احنا في رحله راكبين قطر وخلاص مقبلين على الاخره وخلاص ما بيننا وما بين الموت شعره وانت عارف ان من علامات الساعه الصغرى موت الفجاه ممكن اموت دلوقتي ممكن حضرتك او حضرتك ربنا يرزقه يا رب العالمين طول العمر مع حسن العمل وخاتمه السعاده ان شاء الله جل وعلا قولوا امين اذا فعايزين نتغير عايزين على الأقل واجب أسبوعي عايزين هسألكم عنه الأسبوع اللي جاي وهدعي للي عمل الواجب بجد واجب يوصلنا للجنة هنتواصى وهتقل عليكم شوية بس عشان ربنا يجمعنا في الجنة الآخر في الآخر إن شاء الله عايزين ركعتين قيام ليل على الأقل عايزين محافظة على الصلوات الخمس ده الأساس طبعا عايزين صيام يوم الخميس والجمعة والسبت إن شاء الله اللي هو 13 14 15 عايزين على الأقل يا جماعة كل يوم يعني ورد ولو بسيط ولو خمس صفحات ولو عشرة آه، ولو جزء يعني أي اللي تقدر عليه من القرآن والذكر والتسبيح والصلاة على النبي على قد ما تقدر بقى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا يرزقنا وإياكم آه، حسن الخاتمة أحب أبشر برضو حبايبي اللي بعتوا لي رسائل الفترة الأسبوع اللي فات ده كله وتواصلوا معايا في مسألة حسن الخاتمة وعلامات حسن الخاتمة ناس كتير جدا كانوا فرحانين جدا بيقولوا والله ما كنا نعرف إن اللي يموت غريق وهو بيصلي يعني يكون انسان مصلي وقدرا مات في العباره ولا بتاع انه يموت شهيد اه طبعا دي درجه من درجات الشهاده ان شاء الله آه قالوا ما نعرفش ان ان لو والدنا مات وهو بيحج ان دي برضه يعني انه يبعث ملبيا يوم القيامه ما كناش عارفين الموضوع ده بعضهم بيقول كنتش اعرف ان امي لما ماتت بداء البطن ان شاء الله دي درجه من درجات الشهاده وبعضهم بيقول لما امي ماتت وهي كانت بتولد ما كنتش اعرف ان دي درجه من درجات الشهاده وهكذا فانا ابشر هؤلاء جميعا وابشر ايضا كل من مات قريب له يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إن شاء الله ينجو من عذاب القبر وإن كان سينجو من عذاب القبر فمن باب أولى أنه سينجو من عذاب النار وسيكون من أهل الجنة إن شاء الله جل وعلا فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة تعالوا نكمل بعض الأمثلة اللي فاضله ثم نتكلم في نهاية الحلقة إن شاء الله عن الطريق إلى حسن الخاتمة عشان نبدأ بقى في الحلقة القادمة إن شاء الله نتكلم عن الخوف من سوء الخاتمة إيه أسباب سوء الخاتمة إيه علامات سوء الخاتمة هنشوف علامات سوء الخاتمة عند الموت وعند ال- ال- التكفين وعند التغسيل وعند الت- الت- التكفين وعند ال- ال- الدفن كل هذه علامات هنعرفها إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله وهنتكلم عن ايه الاسباب اللي تؤدي الانسان لسوء الخاتمه وكيف ينجو الانسان من سوء الخاتمه بفضل الله سبحانه وتعالى وهنذكر نماذج فعلا تخلع القلوب لسوء الخاتمه اسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم يا رب العالمين حسن الخاتمه نسال الله عز وجل باسمه الودود والرحيم والتواب والشكور ان يرزقنا جميعا حسن الخاتمه قولوا امين وبالله عليك طول ما انت سامعني في الحلقه كده بالله عليك وبالله عليك مش عايز حد يعطل لسانه عن الاستغفار انا مش هشغلك مش هقول لك اقعد نوع في الذكر لانك ممكن تتلخبط وانت قاعد قدامي استغفر ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا يبارك لنا في المجلس ده ويكون مجلس رحمه علينا جميعا استغفر الله استغفر الله استغفر الله لعل وعسى حد فينا يطب ميت الان ويمكن اكون انا فاهم ازاي فنموت على استغفار ومن مات على شيء بعث عليه اسال الله عز وجل ان ي- يختم لنا جميعا بخاتمه اهل السعاده تعال نشوف بقيه الامثله المثال بتاع النهارده او الامثله بتاعت النهارده نبداها بصحابي جليل قوي قوي الحقيقه قصته بتاثر فيا جدا لدرجه ان انا مره في يوم من الايام عملت له خطبه خطبه خاصه بيه هو اسمها واهتز عرش الرحمن طبعا عرفتوا طبعا الصحابي الجليل دوت سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه سيدنا سعد بن معاذ يا جماعه حاجه غريبه جدا سعد بن معاذ آه، في خلال ست سنوات فقط اهتز لموطئ عرش الرحمن حضرتك ممكن تكون التزمت مثلا من 20 30 سنة ورغم ذلك آه، يعني لسه ما اتغيرتش او ممكن لسه لحد الان لا لا ختمت القرآن يعني انا بسأل الشاب او الاخت اللي التزموا من 20 سنة او من 10 سنين بالله عليك هم 10 سنين ما كانوش كفاية انك تختم القرآن قول لي طبعا كفاية ده 8 شهور كفاية وانا اعرف شباب ختموا القرآن في شهرين حفظ مش قراية واخد بالك واعرف شباب ختموا القرآن في اربع شهور سبحان الله طيب امال ايه اللي عطلك 10 سنين كنت بتعمل ايه والله انا بس يا دوب يعني التزمت يعني انا صليت وبس لا الصلاه مش مش هي الالتزام كله احنا عايزين صلاه عايزين عباده عايزين نوافل عايزين صيام عايزين ذكر عايزين استغفار عايزين قيام ليل عايزين حياه القلب عايزين اعمال القلوب توكل وانابه وتوبه و- و- ويعني و- وتسليم وحسن ظن بالله و- وانقياد و- عايزين بقى الاعمال القلبيه الجميله ديت عايزين فعلا نشتغل صح عايزين الدار الاخره تعمل لنا شهاده ميلاد جديده انت من مواليد كام النهارده كام النهارده مثلا انا والله ما فاكر النهارده كام 4 5 4 6 4 خليها 6 4 يبقى انا من مواليد 6 4 واخد بالك اعتبر نفسك ميلادك الحقيقي من ميلادي ان شاء الله ونبدا صفحه جديده مع ربنا سبحانه وتعالى سعد بن معاذ لما اسلم يا جماعه اسلم وعنده 30 سنه عشان اللي لسه ما, ما التزمش ما يقولش يا هو انا لسه بقى هلتزم دلوقتي وبعد ما شاب ودوه الكتاب اهو 30 سنه احنا قلنا في الحلقه الماضيه ان عمرو بن الجموح اسلم وعمره 61 سنه او 62 سنه يعني عدى الستين سنة ورغم ذلك النبي عليه عليه الصلاة والسلام رآه في الجنة رآه يط- يطأ برجليه, برجليه العرجاء في جنة الرحمن سبحانه وتعالى ده عمرو بن جم وعبد الله بن عمرو بن حرام فوق الستين سنة وأسلم وكان في الجنة بفضل الله وكلمه الله بلا حجاب كما ثبت في الأحاديث التي ذكرناها في الحلقة الماضية شاهد في موضوع سعد بن معاذ حبايبي أسلم وعنده 30 سنة واستشهد وعنده 36 سنة في ست سنوات مش بقى أنجز إنجاز عادي اهتز لموته عرش الرحمن عرش مالك الملك وملك الملوك اللي, اللي, اللي ما- ما حدش في الدنيا يخطر على باله مدى عظمة عرش مالك الملك وملك الملوك عرش الرحمن يهتز الموت سعد يعني ايه يهتز اهتز فرحا بقدوم روح سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه من كثرة الأعمال الجميلة التي قدمها وأنا هكتفي بس بذكر ثلاث مواقف بسرعة كده علشان يعني نشوف المواقف التانية سعد بن معاذ لو تفتكروا يوم ما راح له مصعب بن عمير هو ما راحش مخصوص راح مصعب بن عمير كأول سفير للدعوة إلى الله في المدينة المنورة أول ما راح هناك يا جماعة فبدأ يدعو إلى الله عز وجل وسعد بن معاذ أنا بختصر القصة أسلم على يد مصعب بن عمير لما لما أسلم على يد مصعب بن عمير في نفس الليلة يا جماعة الخير ما قالش بقى خلاص بقى الحمد لله اديني اهتديت وبقيت كويس لا شغل لدين الله سبحانه وتعالى خلاص بقى من هنا ورايح أقدم كل ما أستطيع قام سعد بن معاذ وراح لقبيلة بني عبد الأشهل للقبيلة بتاعته راح بنادي يا بني عبد الأشهل قالوا ماذا تريد يا سعد قال ماذا تعلمني فيكم قالوا سيدنا وإمامنا وأفضلنا رأيا يعني أنت اللي فينا بقى واخد بالك قال- فشوف وجود ذكائه بعمل إزاي قال لهم طيب فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إلا أن تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله يقول الراوي فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله جل وعلا الموقف الثاني في يوم غزوة بدر يوم غزوة بدر آه، عدد ال- المشركين قد عدد المسلمين ثلاث مرات وفوق ده كله عدد المسلمين نفسهم ينقسم نصين آه، ال- ال- آه، عدد الأنصار ضعف عدد المهاجرين يبقى أعباء الجهاد على مين؟ على الأنصار مش على المجاهدين أكتر ناس هيبقى مطلوب منهم ال- البذل هم الأنصار طيب بس النبي خد بقى بايعة العقبة الثانية على الأنصار إن هم ينصروه داخل المدينة مش خارج المدينة طب غزوة بدر خارج المدينة النبي يعمل إيه؟ صلى الله عليه وسلم فقال أشيروا علي أيها الناس فتقدم الصديق أبو بكر وعمر والمقداد وتكلموا وأحسنوا بس المشكلة إن الثلاثة من المهاجرين فأراد النبي أن يستوثق من أمر الأنصار فقال أشيروا علي أيها الناس ففطن لذلك صديق الأنصار ضفنا للادي سعد بن معاذ وقال لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله بالله عليك أخوي وحبيبي وبالله عليك أختي احفظوا الكلام ده واسمعوا الكلام ده بقلوبكم لكأنك تريدون نحن يا رسول الله قال أجل اسمع بقى الكلام الغالي قال فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فامض يا رسول الله لما أراك الله فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله يا رسول الله الله أكبر الرواية الثانية إن سعد بن معاذ قال له يا رسول الله لكأنك ترى أن الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في المدينة فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار أنا بتكلم بالنيابة عنهم فض عن حيث شئت وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت وما أخذت كان أحب إلينا مما أعطيت فوالله لو سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان بين النبي وبين البركة من غمدان 13 قبيلة عايزين يقتلوه لو سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لجالدنا مع لجالدنا معك من دونها حتى تبلغه فسر بنا على بركة الله يا رسول الله فسر النبي واستنار وجهه وقال سيروا وأبشروا والله إني لا إن, إن الله وعدني إحدى الطائفات إحدى الحسنيين إما النصر وإما الشهادة والله إني لأنظر إلى مصارع القوم من مكان هذا هنا يتقتل فلان يبقى هنا يتقتل فلان ده كان موقف تاني لسعد بن معاذ الموقف الثالث والأخير في بني قريظة تعرفين أن سعد بن معاذ كان انقطع آه، يعني العرق بتاعه اتقطع في آه، اتضرب بسهم كده في في غزوة الخندق فق- فطلب من ربنا وسأل المولى عز وجل أن يجعل الدماء لا تنزف وأن يوقف هذا النزيف حتى يقر عينه من بني قريظة خد بالك فتوقفت الدماء عن النزيف شوف بقى دعاء الإنسان بقى يعني فعلا رب أشعث أغبر ذيت امرين لو أقسم على الله لأبره فالمهم اللي حصل يا جماعة ان سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه لما لما قال كده وقف النزيف جه بقى في ال... في ال- النبي عليه السلام اراد ان هو بقى يعني ايه يعني يعني يصفي حساباته مع يهود بني قريظه لانه خانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فارسل لسعد بن معاذ عشان ي- يحكم في بني قريظه اشمعنى سعد عارف ليه اصل قبل الاسلام كان سعد بن معاذ كان صديق وحبيب ليهود بني قريظه وبعد الاسلام هم مش واخدين بالهم ان خلاص بقى في مفاصله في مفاصله بين الحق والباطل وبين الكفر وبين الايمان ولا يمكن يجاملهم على حساب ربنا الشاهد في الموضوع ان قال النبي عليه السلام قال آه، ارسلوا سعد بن معاذ ليحكم في بني قريظه دخل سعد بن معاذ واول ما شافوه بني قريظه قالوا بس حبيبنا بقى ابو عمرو سعد بن معاذ قالوا يا ابا عمرو حلفائك وندمائك بقى حبايبك بقى ما تنساش بقى ال- القعده الحلوه اللي كنا بنقعدها مع بعض فقال لقد آن لسعد بن معاذ ان يقول كلمه الحق لا يخشى في الله لومه لائم فدخل قال النبي صلى الله عليه وسلم احكم فيهم يا سعد فقال سعد يا رسول الله إني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم وأن تقسم أموالهم فقال النبي والله يا سعد لقد حكمت فيهم بحكم الله جل وعلا من فوق سبع سماوات في اللحظة ديت قال سعد بن معاذ اللهم إن كنت قد أبقيت على نبيك شيئا من حرب قريش فأبقني لهم وإن كنت قد أنهيت حرب النبي مع قريش فاقبضني إليك خلاص بقى أنا مش عايز حاجة من الدنيا فانفجر كلمه يعني الجرح بتاعه وسالت الدماء وبدأت تفيض روح سعد بن معاذ الله أكبر بدأت تفيض روح سعد بن معاذ والنبي صلى الله عليه وسلم في غاية الحزن والأسى وكان يبكي بكاء مريرا على موت سعد بن معاذ وإذا بجبريل عليه السلام ينزل من فوق السبع سماوات ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عرش مالك الملك وملك الملوك جل وعلا قد اهتز لموت هذا العبد الصالح لموت سعد بن معاذ فقال النبي مبشرا أصحابه كما في الصحيحين قال اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ جاءت أمه كما ورد في رواية الحاكم بسند صحيح جاءت أم سعد بن معاذ وصاحت صرخت حزنا على ولدها فقال النبي يا أم سعد ألا يرقى دمعك ويذهب حزنك بأن تعلمي أن ابنك هو أول من ضحك الله له واهتز له عرشه الله أكبر في رواية ثالثة عند ابن سعد بإسناد حسن أن الصحابة لما شالوا جنازة سعد بن معاذ وكان طويل جدا وضخم جدا قالوا ما وجدنا جنازة كانت أخف من جنازة سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يمنعها أن تخف وقد حملها معكم سبعون ألف ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم الله أكبر إيه رأيك في حسن الخاتمة دي رجل اهتز لمقتل عرش الرحمن شيعه سبعون ألف ملك خد بالك كان أول من ضحك الله له واهتز له عرش الرحمن وأشياء عظيمة جدا حدثت لسعد بن معاذ كل ده يا شباب في ست سنوات ست سنوات فقط اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ تعال نشوف المثال الثاني من أمثلة حسن الخاتمة الجميلة وأنا بذكر لك الأمثلة دي ليه؟ عشان تشوف وتتحرك بقى عايزك تتحرك وتحس بالمعنى ده ست سنين الراجل ده رضي الله عنه وأرضاه اهتز لموت عرش الرحمن انت قدمت ايه في 20 سنة انت قدمت ايه في 30 سنة انت قدمت ايه في عمرك كله حبيبي اخويا في الله عايزك يكون ليك بصمة ومش هنسى الكلمة دي وانا قلت شعارنا في الدار الاخرة دائما وابدا وماذا اعددت لها اعددت ايه للدار الاخرة اعددت ايه لليوم اللي هتقف فيه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى انا ما يهمنيش اخلص الحلقه في قد ايه ما يهمنيش اخلص السلسله في قد ايه يهمني ان قلوبنا تفضل حيه اقسم بالله لو حلقات دار الاخره قعدت معانا 100 حلقه 200 حلقه انا لا, لا يعني لا افطر ولا امل المهم ان احنا نبقى قلوبنا حيه على طول مستحضرين ان احنا بنتكلم عن دار اخره مستحضرين ان احنا بنتكلم عن آه، ان في يوم هنقف فيه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى سيسالنا فيه عن كل صغيره وكبيرة أخوي وحبيبي وماذا أعددت لها قدمت إيه سعد بن معاذ في ست سنين عمل ده كله أنت عملت إيه في 20 سنة ده اللي احنا عايزين نناقش أنفسنا فيه عايزين من الليلة دي يبتدي نكتب يعني شهادة ميلاد جديدة من الليلة دي إن شاء الله أنا من مواليد الليلة دي فاكرين لما قلت لكم مرة إن واحد كبير في السن مرة دخل المسجد وإحنا قاعدين فكان بيقول كلمتين فالسلام عليكم يا إخواني آه، أخوكم وعنده 80 سنة أخوكم في الله فلان الفلاني عندي 8 سنين فالناس ضحكت فقال لهم بتضحكوا على إيه؟ أنا فعلا عمري 8 سنين لأن أنا التزمت وبدأت أدعو إلى الله من 8 سنين العمر اللي قبل كده عمر لا أتشرف به أبدا فأنا اتولدت من 8 سنين بفضل الله سبحانه وتعالى تعال نشوف المثل الثاني جميل قوي سيدنا جليبيب سيدنا جليبيب صحابي جليل كان دميم الخلقة وكان كتير من الصحابة يعني كتير من الناس كانوا ي- يعني إلى حد ما كانوا يعني بيتعاملوا معه معاملة كده يعني هو كان حزين من جواه فراح للنبي عليه السلام في يوم من الأيام وهو حزين جدا جدا فقال يا رسول الله آمنت أو شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهل د... شوف السؤال يا أخي والله سؤال يبكي فهل دمامة خلقتي تمنعني من دخول الجنة قال لا لا تمنعك من دخول الجنة لأن النبي قال في حديث تاني قال إيه إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم فقال لا تمنعك من دخول الجنة قال فلما لا يزوجني أصحابك الصحابة ما حدش عايز يجوزني بنته فقال النبي صلى الله عليه وسلم غضب النبي وقال اذهب إلى بيت فلان وقل له إن رسول الله يأمرك أن تزوجني ابنتك ذهب جليبيب رضي الله عنه وارضاه والحديث رواه مسلم ورواه أحمد واللفظ لأحمد فذهب جليبيب إلى بيت هذا الصحابي الجليل وقال له رسول الله يطلب ابنتك فتبسم هذا الصحابي وقال نعم ونعمة عين وهل لنا بغير رسول الله وظن أن النبي هو اللي عايز يتجوز بنته وهل لنا بغير رسول الله قال لكن رسول الله لا يريدها لنفسي وإنما يريدها لي فقال رجل أم- ولم يتمالك نفسه يعني تخيل ما قدرش يمسك نفسه على الكلمة دي قال أما وجد غيرك يعني شوف حتى ما يعني مش مثلا يقول يعني يداري نفسه لا قال له أما وجد غيرك فزوجة الراجل ده من جوه بتقول له من على الباب فقال لها جليبيب قالت ماذا يريد قال يخبرني أن رسول الله يطلب ابنتك قالت نعم ونعمة عين وهل أنا بغير رسول الله ما تعرفش الموضوع يعني وهل أنا بغير رسول الله قال ولكنه لا يطلبها لنفسي قالت فلمن قال إنما يطلبها لجليبيب المرأة برضو يعني تسخطت وقال جليبيب جليبيب أجليبيب ابنه هو ابنه يعني عشان يخطب له صلى الله عليه وسلم أما كان أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي عايزة بقى حاجة كده فاهم إزاي فالمهم البنت الطائعة ال ال الوفية الكريمة بنتهم أول ما سمعت الكلام ده رضبت وخرجت قالت أترداني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصرف النظر هو شكله جميل أو مش شكله جميل أنتوا بتردوا أمر إن أنتوا مش واخدين بالكم بتعملوا إيه أترداني أمر رسول الله وأين أنتما من قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم يا سلام على القلوب الحية الجميلة يا جماعة بجد والله بسعد أول لما أقرأ سيرة ال- الناس اللي بالمنظر ده إن واحدة بتقول مهما كانت الجوازة حتى لو كانت مش على نفسي ولا أنا عايزاها بس أنا ما ردش أمر النبي حتى لو كان الحجاب مش على هواكي ما تردش أمر النبي حتى لو كانت الصلاة مش جاية على مزاجك ما تردش أمر النبي هي دي القلوب الصاحية هي دي القلوب الصاحية اللي دايما بقول لهم كل أسبوع هتقدم إيه هدية للنبي وجميل قوي قوي بسمع طبعا بيجيني مسجات كده جميلة قوي قوي أنا هقدم هدية للنبي إن هصلي من النهاردة هديتي للنبي إن هلبس حجاب النهاردة هديتي للنبي إن هعمل كذا قيام ليل من النهاردة صيام نوافل من النهاردة سعيد جدا جدا بالناس اللي فعلا حاسة بقدر النبي عندها صلى الله عليه وسلم قالت أتردني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعاني إليه فإن الله لن يضيعني ما دمت أنا بطيع أمر النبي ربنا عمره ما هيضيعني أبدا سبحانه وتعالى ذهب جليبيب وحكى قصة الفتاة للنبي عليه السلام فدعا لها بخير في اليوم الثاني النبي أمره أنه يروح بقى يجهز بقى عش الزوجية عشان يتجوز هذه الفتاة المباركة طبعا هي ع- عش الزوجية بقى طبعا ما فيش بقى لا غسالة فول اوتوماتيك ولا ديب فريزر ولا مش عارف ايه ولا الكلام ده كله يعني ده هي يا دوب المسألة كلها عبارة عن حصيرة وغطا واخد بالك وحلة وإبريق وكوز وحاجات كده فاهم ازاي؟ يعني حاجات بسيطة جدا يعني اللي هي الحاجات اللي ممكن تكون حضرتك بترميها يعني فالمهم راح عشان يجهز فجأة سمع نداء الجهاد يا خيل الله اركبي يا خيل الله اثبتي جليبيب مخير بين أمرين يا شباب مخير بين أمرين يا- يا- يعني يا أهلي وأحبابي إنه يجهز عدة الجهاد لأنه رايح يجاهد وإنه ي- يتجوز والنبي رخص له في إنه يروح يتجوز ما صدق لقى واحدة فاضلة ت- ت- توافق عليه فاختار أن يذهب للجهاد وراح اشترى العدة بتاعت الجهاد وتلثم حتى لا يرده النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسن إيه النبي يشوفني فيردني أنا مش عايز حد يردني وذهب ليجاهد في سبيل الله جل وعلا فلما انتهت غزوة أحد في عز الجراحات والآلام وقتل سبعين من خيرة الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما تصلى عليه حبيبي صلى الله عليه وسلم فبحث النبي عن جليبيب وقال للصحابة هل تفقدون من أحد؟ قالوا أجل نفقد فلانا وفلانا وفلانا وما فقدوا جليبيبا لأنه كان متلسم ما كانش حد واخد باله منه فالمرة الثانية المرة الثالثة هل تفقدون من أحد قالوا نفقد فلانا وفلانا وفلانا فقال النبي ولكني أفقد جليبيبا فابحثوا عنه بين القتلى خد بالك فبحثوا عنه بين القتلى فوجدوه قتل سبعة ثم قتلوه فتبسم النبي وقال قتل سبعة ثم قتلوه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه ثلاث مرات وقام النبي دفنوا بنفسه صلى الله عليه وسلم حتى قال أحد الصحابة تمنيت أن أكون صاحب تلك الحفرة لأفوز بدعاء النبي ثم قام النبي ودعا لتلك الفتاة المباركة التي وافقت على تلك الزيجة وقال اللهم صب عليها العيش صبا صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا يقول راوي الحديث فكانت من أكثر نساء الأنصار مالا بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيه رأيك في الخاتمة الجميلة ديت الرجل دوت ضحى بالحلال علشان يخش ويجاهد في سبيل الله والشباب اللي بيقف على النواصي مش قادر يضحي بالحرام دوت والشباب اللي بيقعد ليل ونهار على الشات عشان يكلم واحدة لا تحل له انه يكلمها وعشان يعلق قلبه بواحدة ما يحللوش انه يعلق قلبه بيها ولا انه يعلقها ويشغلها بالمنظر ده والشباب اللي لحد النهارده قاعد على المقاهي ليل ونهار دومنه وطاوله وشيشبيش وجاريك والكلام ده كله والشباب اللي لحد النهارده بيقعد على المقاهي يشيش هو والبنات بكل اسف والشباب اللي لحد النهارده مش قادر ينسى علاقه عاطفيه مع بنت في الجامعه دوت ساب الحلال عشان يروح يجاهد في سبيل الله انت مش قادر تسيب الحرام شفت المثل الجميل شفت شفت خاتمه اجمل من كده واحد النبي دعاله دعاله وشاله على ايديه ودفنه بنفسه صلى الله عليه واله وسلم وفوق ده كله بقى قال له وهذا مني وانا منه ثلاث مرات تخيلت حضرتك كده وانت بتموت ويجي لك النبي او بعد ما تموت ويجي لك النبي يقول لك انت مني وانا منك عمرك تخيلتها قول لي ده انا بحلم بس ان اشوفه حتى لو ما قاليش حاجه ولا قلت له حاجه صلى الله عليه وسلم تعال نشوف المثال الثالث الجميل وانا بنوع الامثله لان كل مثال بيناقش وبيخاطب حاجه معينه جوه نفوسنا يا جماعه حد فيكم اذنب ذنوب كتيره حد فيكم بص كتير للنساء حد فيكم عياذا بالله يا شباب اتجوز عرفي حد فيكم وقع في جريمه الزنا تعال نشوف واحد اهوت وواحده من الصحابه وقعوا في الزنا ورغم ذلك شوف الخاتمة بتاعتهم كانت عاملة ازاي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى الودود الودود جل جلاله الودود محدش ييأس أبدا من رحمة الودود محدش ييأس أبدا من رحمة الرحيم الغفور التواب الشكور جل جلاله واحد اسمه ماعز ابن مالك واحد اسمه ماعز الأسلمي ماعز الاسلامي ده دوت الحديث رواه مسلم في يوم من الايام اي انسان في الدنيا معرض للخطا يا جماعه احنا مش ملائكه اي انسان في الدنيا النبي اللي قال كده مش انا صلى الله عليه وسلم قال كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون يا مجتمع عايزين نقول ساعدوا الناس نبقوا نضاف ما تقعدوش تنشروا الحوادث والمس... والمآسي وال... والبلاء اللي بيحصل في مجتمعات المسلمين لان انتوا بتجرأوا الناس على المعصية وبتخلوا الناس تتخيل ان المجتمع كله كده والمجتمع عمره ما كان كده مجتمعاتنا نظيفة جواها شوية حاجات موجود في كل المجتمعات في كل العالم في امريكا في ايطاليا في في في, في اوروبا في الدول العربية في الدول الاسلامية كل مكان في الدنيا فيه معاصي لكن مش من مصلحتنا ان احنا ن... نبروز المعاصي ونقول فلان وقع في الزنا فلان ظبطوها في شبكة مش عارف ايه فلان عمل كذا يا جماعة الخير الله يبارك فيكم ما تجرؤوش الناس على معصية ربنا انتوا بتسهلوا لهم المعصية وبتعرفوهم ازاي تتم المعصية اتقوا الله في الناس اتقوا الله في الناس الصحفي اللي بيكتب عشان يشهر بحد اتقي الله اتقي الله الانسان اللي بتشهر بيه ده عنده عيال وعنده بنات انت كده بتدمر عيلة كاملة وممكن تكون بتدمر ناس بيحبوا الانسان دوت الإعلام اللي نفسه يعمل بس فرقعة في أي قناة فضائية علشان يفضح سين أو عين أو صاد اتق الله في المجتمع عايزين المجتمع يكون نظيف ده النبي عليه السلام قال فمن ابتلي من هذه الأشياء بشيء فليستتر بستر الله الأصل إن احنا نستر على أنفسنا والأصل إن احنا نستر على بعض مش إن احنا نفضح بعض يا جماعة المسلمين ويا جماعة الخير ماعز ارتكب المعصية دي ضميره الحي قاده إنه يروح ويعترف للنبي كان ممكن يكتم وعلى فكرة ويجوز انه يكتم يجوز انه يتوب بينه وبين ربنا وما يعرفش النبي صلى الله عليه وسلم لكن هو حب ان هو يعني قال لك يطبق على الحد بقى علشان أحس إن أنا رايح معليش حاجة خالص الحمد لله راح للنبي قال له زنيت يا رسول الله خد بالك بقى الناس اللي بتتهم الإسلام بأنه دين بي بي بي بي يعني بي بيشتهي سفك الدماء لو كان واحد مكان النبي كان قال له تعال زنيت يلا لحد ارجموه لأنه يعني كان متجوز لا قال لعلك قبلت قال له بل زنيت قال له لعلك فعلت كذا لعلك لعلك لحد ما قال له كل لعلك واخد بالك وفي الآخر خالص قال لقوم هذا الرجل قال أبيه جنون هو مجنون ولا عاقل قالوا بل, بل, بل عاقل يا رسول الله ليس به جنون قال أشرب الخمر طب حد يشم بقه كده يمكن يكون شارب خمر فشموا ريحة بقه قالوا مفيش خمر يا رسول الله فلما عرف انه لا بيه جنون ولا شارب خمر يبقى فعلا الراجل ده أقر أربع مرات على نفسه بأن هو زنى خلاص يستحق إيه الرجم وهو اللي جايب نفسه فالنبي أمر به في حفرة طلع حفرة فرجم اختلف الناس الاثنين صنفين أو نوعين ناس قالوا ما شاء الله تاب توبة ما تابها أحد وناس قالوا لقد هلك وضيع نفسه فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقطع كل هذا بقوله استغفروا لماعز بن مالك فقالوا غفر الله لماعز بن مالك فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد تاب توبة لو قسمت على أمة لوسعتهم الله أكبر بيقول لك لقد تاب توبة لو توزعت على الأمة كلها تكفيهم إيه رأيك يجي له بعدها بكم يوم واحدة تانية زنت والحديث أيضا رواه مسلم اسمها الغامدية المرأة الغامدية جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله زنيت فأعرض عنها النبي النبي هنا ما كلمهاش بقى خالص أعرض عنها هكذا بص ده حتى نايم فقالت لعلك أن تردني كما رددت ماعزا من قبل فوالله إني لحبلى من الزنا يعني ما فيش بينة أكتر من كده لو كان برضه دين بيسفك دماء أو بيسعى لسفك دماء كان النبي خلاص رجمها لكن لا قال لها إيه قال فاذهبي حتى تلدي هو أنت دلوقتي حامل من الزنا إذا كان أنت هتطبق عليك الحد اللي في بطنك ده ذنبه إيه يتقتل ليه هو ذنبه إيه الجنين ده اذهبي حتى تلدي تسع شهور يا جماعة الخير لم تنسى هذا الذنب أبدا قدام عينها ليل ونهار بعد تسع شهور جاية للنبي تاني تقول له ها أنا قد وضعت يا رسول الله ما رجمهاش النبي في اللحظة دي أبدا قال لها اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه شفت الرحمة ما تصلى على حبيبك بقى صلى الله عليه وآله وسلم قال اذهبي وارضعيه حتى تفطميه فلما رضعته سنتين سنتين يا الله ده الواحد بيبقى لسه مرتكب جريمتين عياذ بالله وتاني يوم بيكون نسي يقول لك الحمد لله زي الفل ولسه مدينه حقه ومرتكب شوف كام جريمه وممكن يكون عياذا بالله بي بيمارس الفاحشه دي كل يوم واخد بالك ومش فارقه معاه يعني نسال الله عز وجل ان يهدي شباب المسلمين شاك في الموضوع سنتين يا جماعه الخير ما نسيتش الذنب بتاعها ابدا وجات للنبي وجابت له الطفل معاها وفي ايده كسره خبز قالت ها أنا قد أرضعته وحتى فطمت وها هو الآن يأكل الخبز يا رسول الله راح سيدك النبي عليه السلام واخد الطفل واداه لواحد من الصحابة وقال احفروا لها حفرة إلى صدرها وارجموها فذهبوا حتى وحفروا لها حفرة وضعوها في الحفرة حتى صدرها ورجموها وهم بيرجموها جاء خالد ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه فضربها بحجر فنضح الدم على وجنته فسبها خالد ابن الوليد فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مهلا يا خالد بن الوليد فوالله لقد تاب التوبة لو تابها صاحب مكس لتاب الله عليه وفي رواية أخرى والله لقد تاب التوبة لو تابها لقد تاب التوبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم أما وجدت توبة أفضل من أنها جادت بنفسها لله جل وعلا يا الله تخيل حضرتك بقى لما النبي يقول عنك كده لما النبي بعد موتي أو موتك يقول استغفروا لفلان الفلاني لقد تاب توبة لو, ت... لو قسمت على أمة لوسعتهم ده الماعز ويقول عن الغامدية لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لهم الصحابة لوسعتهم أما وجدت هل وجدت توبة أفضل من أنها جادت بنفسها لله جل وعلا تعالوا نشوف مثال تاني جميل جدا بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم طب ليه ليه ذكرت مثال بتاع ماعز والغامديه عشان لو وقعت في ذنب كبير اخويا وحبيبي عشان لو وقعت في يوم من الايام في الفاحشه تب إلى الله ولا تيأس من رحمة الله تب إلى الله ولعل وعسى ربنا يكرمك إن شاء الله ويجمعك في يوم القيامة إن شاء الله مع ماعز بن مالك في جنة الرحمن مع النبي صلى الله عليه وسلم تعال نشوف واحد صحابي جليل اسمه جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم سرية مؤتة سرية مؤتة دي انت عارف النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يطلع سرية كان يأمر عليها واحد بس هو ده الأمير في سرية مؤتة لأن السرية كانت مهمة جدا جدا فأمر النبي عليهم ثلاثة قال على القوم زيد بن حارثة حديث رواه البخاري فإن أصيب يعني إن قتل فجعفر بن أبي طالب فإن أصيب فعبد الله بن رواحة فإن أصيب فاختاروا ما شئتم جعفر بن أبي طالب دخل فمين اللي كان ماسك الراية في الأول زيد بن حارثة زيد بن حارثة الراية في إيده فدخل مع مع القوم كان عدد المسلمين قد ايه وعدد الكفار قد ايه عدد المسلمين واسمع كده واوعى تحسب ان انا بقول كلام من الخيال عدد المسلمين 3000 وعدد الكفار 200000 يا الله طبعا نحن لا نقاتل القوم بعدد ولا عتاد ولا قوة وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به وإنها لإحدى الحسنيين إما النصر وإما الشهادة ده كلام عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وارضاه فشاك في موضوع ان جعفر بن ابي طالب لما لقى زيد بن حارثه داخل ومعاه الرايه دخل فشاط في رماح القوم اتقطع حتت زيد بن حارثه رضي الله عنه وارضاه حب رسول الله فاخذ الرايه جعفر بن ابي طالب كان راكب فرس فنزل من على الفرس وعقرها عقرها ليه علشان ما يفكرش انه يهرب ابدا من ساحه الجهاد عقرها يعني ما فيش دبه انه يهرب عليها خالص بس عقر الدبه وكان اول من عقرها في الإسلام عقر الدابة الفرس اللي كان راكب عليه ودخل يجاهد في سبيل الله خد بالك بقى اتقطعت ايده اليمين قطعت ايده ايه اليمين فاخذ الرايه بيده الشمال اتقطعت ايده الشمال فاخذها بين عضديه فقسموه نصفين قبل ما يخش بقى ويتضرب بالمنظر ده كان بيقول كلمات جميله قوي كان بيقول ايه يا حبذا الجنه واقترابها طيبة وبارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها علي إذ لاقيتها ضرابها ودخل وقاتل فقتل يقول ابن عمر كما عند البخاري فمررنا عليه وبه بضع وتسعون ضربة ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم الله أكبر اكتر من 90 ضربة في جسمه يا جماعة الخير شوف قد ايه اكتر من من 90 ضربة في جسمه طب فين حسن الخاتمة هنا مات شهيد ايه الدليل على كده قول حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم حينما قال كما عند الطبراني في كبير بسند صحيح قال دخلت الجنة الليلة دخلت الجنة البارحة صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة البارحة في المنام فرأيت فرأيت خد بالك بقى حمزة متكئا على سريري ورأيت جعفر يطير بجناحيه في الجنة الله أكبر كما قال الحافظ بن كثير أن ربنا أبدله بإيديه اللي بدلا من إيديه اللي اتقطعت في سبيل الله أبدله بدلها جناحين يطير بهما في الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لقد رأيت جعفر بن أبي طالب يطير في الجنة بجناحين مع جبرائيل وميكائيل في جنة الرحمن سبحانه وتعالى ولذلك كان لما ينادوا على عبد الله بن جعفر بن أبي طالب كانوا ينادون عليه يقولون أهلا أو مرحبا يا ابن ذي الجناحين رضي الله عن الصحابة أجمعين تعالوا نشوف مثل تاني برضو جميل لحسن الخاتمة عروة بن الزبير أنا عمال بنوع بنوع لك معلش في الأمثلة عشان كل واحد أكيد بيناسبه المثل ده واحد يقول لك الله ده وقع في الفاحشة زي ما أنا وقعت في الفاحشة ورغم ذلك كتبت له حسن الخاتمة يبقى أنا مش هيأس من رحمة ربنا واحد تاني يقول يا ده أسلم عنده 30 سنة ومات وعنده 36 سنة يبقى أنا إن شاء الله مش هيأس إن شاء الله في خلال 10 سنين أحمل خير كبير قوي ربنا يعني يكرمني بسبب هذا الخير يا ده حصل له كذا وهكذا يا جماعة عشان ما حدش يأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى الشاهد في الموضوع عروة بن الزبير طبعا كلنا عارفين قصته رضي الله عنه وأرضاه عروة بن الزبير اللي في يوم من الأيام جاله مرض الأكلة في رجله فقالوا له هنقطع رجليك بيقولوا له نص كيكه كأسا من المرقد حاجة كده تخلي عقلك يذهب عشان ما تحسش بالقطع فقال لا والله لا أذهب عقلا منحنيه الله ولكن انتظروا حتى إذا ما بدأت في الصلاة فابدأوا في قطع رجلي دخل في الصلاة الله أكبر واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين أرحنا بها يا بلال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزمه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم فكأم مصلى وهو, بس... وهو ساجد عروة بن الزبير بدأوا في قطع رجله بالمناشير فأغشي عليه يوما كاملا أغمى عليه من شدة الألم فلما أفاق قالوا له أحسن الله عزاءك في رجلك وأحسن الله عزاءك في ابنك الله هو وابنه مات كمان في أثناء ال- قطع رجل أي نعم ابنه محمد ابنه البكري الكبير فقال وأحسن الله عزاءك في ابنك فقد رفسته دابة من دواب الخليفة فمات عمل ايه عروة بن الزبير يا جماعة الخير ما قالش ليه يا رب ليه ليه الظلم ليه بقى ابني يموت وانا رجلي اتقطع في نفس اليوم ده حاجة طبعا مأساة بالنسبة له وإذا به يقول وهو يبتسم اللهم لك الحمد إن كنت قد أخذت فكم أعطيت وإن كنت قد ابتليت فكم عافيت وقدم النعمة قبل النقمة وده من باب الأدب يا جماعة الخير مع ربنا أدينا بنتعلم إزاي نرضى بقضاء ربنا سبحانه وتعالى مهما أصابك من مصيبة فلن يكون ذلك إلا بقدر الله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم ما أصابك واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك هات بالك فقال اللهم لك الحمد إن كنت قد أخذت فكم أعطيت وإن كنت قد ابتليت فكم عافيت أعطيتني أربعة أبناء وأخذت ابنا واحدا وأعطيتني أربعة أطراف وأخذت طرفا واحدا فالحمد لله حتى ترضى مش كفاية والله والحمد لله إذا رضيت برضه مش كفاية والحمد لله بعد الرضا فلعمرك ما مددت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبل عروة بن الزبير ابنه بيحكي عنه يا جماعة الخير انه كان كل يوم يقرأ ربع القرآن قراءة في المصحف ويقوم بنفس الربع في قيام الليل يعني يقرأ سبعة اجزاء ونص بالنهار ويصلي بيهم بالليل ده عروة بن الزبير كان بيصوم طول السنة سرد الصوم طول العام ما عدا فقط فقط يوم الفطر ويوم النحر فقط يوم الفطر ويوم النحر فقط وطول السنة صيام وختم له وهو صائم حتى قال له أفطر قال لا أفطر أبدا وقد سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البزار بسند صحيح من ختم له بصيام يوم دخل الجنة الله أكبر يا جماعة الخير لسه بقول لكم عايزين نصوم يوم الخميس والجمعة والسبت ال 13 و 14 و 15 إن شاء الله لعل وعسى من ختم له بالصيام يوم دخل الجنة يمكن يختم لنا بالصيام اليوم دوت ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما تعالوا نشوف مثال تاني جميل قوي قوي الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة بعض الناس وشوا به إلى السلطان قالوا له ده ابن تيمية بيرسم على الكرسي بتاعك فراح بعت له قال سمعت يا ابن تيمية أنك تريد ملكي فتبسم الإمام وقال ملكك لا والله والله لا ملكك ولا ملك ع- ولا ملك ولا ملك العرب ولا العجم ولا ملك آبائك وأجدادك يساوي عندي جناح بعوضة إني منذ عقلت رشدي أريد جنة عرضها السماوات والأرض الملك ما عجبوش الكلام راح أشار به إليه إلى السجن فلما دخلوا السجن تبسم الإمام وقال ماذا يصنع بي أعدائي والله أنا جنتي وبستاني في صدري أنا رحت فهي معي هتعملوا معي إيه؟ قال أنا قتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة وسجني خلوة بيني وبين ربي فالمأسور من أسره هوى والمحجوب من حجب عن ربه جل وعلا ظل الإمام رحمه الله رحمة واسعة يقرأ القرآن بضعا وثمانين مرة إلى أن وصل إلى قول الله عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ومات عند تلك الآية رحمه الله رحمة واسعة الله شفت لما تعيش على طاعة هتبقى هتبقى حياتك جميلة ازاي واخرتك تبقى جميلة ده ربنا اللي قال كده قال من عمل صالحا مش مش رجل وبس رجل وانثى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون الله اكبر يبقى انت طول ما انت على طاعه ابشر بحسن الخاتمه ان شاء الله اوعى تنام لو عملت معصيه اوعى تنام من غير توبه اوعى تنام من غير ما تجدد نيتك للطاعه مره تانية اوعى تنام من غير ما يكون عند- جواك احساس جميل بان ان شاء الله ان شاء الله لما هتوب ان شاء الله ربنا هيقبل توبتي ان شاء الله ربنا هيعين على الطاعه ان شاء الله ربنا هيرزقني حسن الخاتمه لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى كان في واحد برضه اسمه علي بن صالح الخاتمه بتاعته كانت جميله قوي عجيبه قوي كان هو علي بن علي بن صالح وليه اخ اسمه الحسن بن صالح كان الاثنين عايشين مع امهم والتلاتة يا جماعة الخير كانوا بيقسموا قيام الليل تلات تلات أمهم كانت تقوم تصلي التلت الأولاني وتروح مصحية عليه فعلي يصلي التلت الثاني ويصحي الحسن فالحسن يصلي التلت الثالث وبعدين يص- يصحي الاثنين ويقوموا هما الثلاثه عشان يصلوا صلاه الفجر جميل قوي في يوم من الايام ماتت امه فقسموا الليل كله ما بين علي بن صالح وما بين الحسن بن صالح فلما مات علي قام الحسن الليل كله طب علي مات ازاي يحكي الحسن بقى بيقول لك في يوم من الايام دخلت على اخويا علي ف آه، بطمئن عليه وشويتين قلت اقوم اصلي ركعتين فوانا بصلي فسمعت اخويا علي بيقول يا حسن ائتني بالماء عطشان ائتني بالماء قال فتعجلت في صلاتي ثم ذهبت لاتيه بالماء فلما ذهب لياتي اليه بالماء قال الحمد لله شربت قالوا مين اللي شربك ده ما فيش حد في البيت غير انا وانت بس قال اتاني جبريل فسقاني الان وقال لي انت واخوك وامك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما فإذا بالحسن يقول فرأيت أخي وهو يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومات عند تلك الآية رحمه الله رحمة واسعة يعني الحقيقة عايزين نكمل أمثلة هنقولها في عجالة سريعة عشان نشوف الطريق بقى لحسن الخاتمة ولكن بعد فاصل قصير أشكركم وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع ففاصل قصير مع الاستغفار إلى أن نرجع مرة أخرى فابقوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
لو قابلك فريق سكر الأسرة ومعاكي كيس الأسرة هتكسبي في الحال جوائزنا بالألفات وهنلف كل المحافظات أو بعتي خمس أكياس ممكن تكسبي عربية سكر الأسرة نقاء على مية بيضة أكسي تكنولوجيا متطورة وعربي 100% Kitchen Machine 10 في واحد لكل مطبخ عصري لو عايزة تحضري كل أكلاتك بسهولة وفي وقت بسيط يبقى لازم Kitchen Machine 10 في واحد Kitchen Machine 10 في واحد مكون من 10 قطع رئيسية يعني هتقدري تحضري جميع أنواع العصائر اللي انت بتحبيها ده غير كمان هتقدري تفرمي فيه اللحمة وكمان البصل ومش بس كده انت كمان هتقدري تطحني فيه جميع أنواع التوابل وهتقدري تجهزي فيه الشيبسي علشان الأولاد Kitchen Machine 10 في واحد فرصة لازم تستغليها اتصلي حالا على ارقامنا 37 69 42 69 واحصلي على Kitchen Machine 10 في واحد بسعر رائع Kitchen Machine 10 في واحد مكون من 10 قطع رئيسية يعني هتقدري تحضري جميع أنواع العصائر اللي انت بتحبيها ده غير كمان هتقدري تفرمي فيه اللحمة وكمان البصل ومش بس كده انت كمان هتقدري تطحني فيه جميع أنواع التوابل وهتقدري تجهزي فيه الشيبسي علشان الأولاد مع Kitchen Machine 10 في واحد هتقدري تجهزي فيه كل اللي نفسك فيه يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أروع ما كتب الداعية الإسلامي الشيخ محمود المصري أبو عمار كتاب لا تحزن وابتسم للحياة ساعة وساعة يوسف الأحلام مسك الختام حكايات عم محمود قصص الأنبياء للأطفال يمكنك أن تحصل على هذه المجموعة ب 120 جنيه زائد مصاريف الشحن لتوصيل الطلبات للمنازل يرجى الاتصال بالأرقام التالية 016 255 61 52 أو 016 255 61 53 لإعلاناتكم على قناة الناس برجاء الاتصال على 016 55 48 55 6 أو 012 11 11 255 للتواصل عبر الإيميل ads@الناس.tv
الروح تسري والملائك حولنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع آخر جزء من مسك الختام وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة إنه ولي ذلك والقادر عليه تعالوا نحكي بقى بقية القصص اللي فضلة في عجالة سريعة كده عشان نخش ونختم الحلقة بالطريق إلى حسن الخاتمة الحقيقة من ضمن المشاهد اللي أثرت فيا جدا في حياتي الحقيقة مشهد موت الشيخ كشك الله يرحمه هذا الرجل اللي هز منابر الدنيا كلها بخطب الرنانة المؤثرة الجميلة وكان ي- ينطق دائما على المنبر وكان يتمنى أن يموت ساجدا لله سبحانه وتعالى ويقدر ربنا سبحانه وتعالى في يوم من الأيام وهو رايح عشان يصلي الجمعة هو وابنه وإذا به يعني قام يصلي ركعتين رحمة الله رحمة واسعة وفي الركعة الثانية يعني سجد سجدة وأطال فيها فابنه بيناديله عشان يلحقوا صلاة الجمعة وإذا به يجده ميتا وهو ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى وقد قال الحق قد قال النبي صلى الله عليه وسلم آه، من مات على شيء بعث عليه يبعث يوم القيامة ساجدا لله سبحانه وتعالى من ضمن النماذج الجميلة اللي أثرت فيا جدا جدا برضو موت الشيخ الحبيب الشيخ إبراهيم عزت رحمه الله رحمة واسعة هذا الرجل اللي فعلا أبكى الآلاف بل الملايين بصدقه وإخلاصه ووعظه الجميل رحمه الله رحمة واسعة في يوم من الأيام سنة 83 تحديدا عزم الشيخ في آخر رمضان على أنه يذهب إلى العمرة والاعتكاف عشرة أيام في الحرم في مكة المباركة وذهب إلى هناك وهو في الباخرة يقدر ربنا سبحانه وتعالى ومعاه رخصة ان هو يفطر ورغم ذلك أصر ان هو يصوم وفي يوم من أو في ليلة من ليالي الوتر كان صايم بالنهار وبعدين لما أفطر على صلاة المغرب وبعد ذلك صلى معه المغرب وبعدين استأذن إخوانه وحبايبه ان هو ينام ما بين المغرب والعشاء ويصحوه عشان يصلي العشاء ويستقبل بعد ذلك يوما آخر وإذا بهم ي- يوقظون الشيخ رحمه الله رحمة واسعة عند صلاة العشاء فيجد الشيخ قد مات وكان عمره 43 سنة ودفن في مكة بعدما صلى عليه ملايين البشر في بيت الله الحرام أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة من ضمن برضو المشاهد الجميلة اللي أثرت فيها جدا فتاة فتاة في عصرنا الحديث وأنا بحكي لك برضه أمثلة من عصرنا الحديث فتاة في يوم من الأيام ربنا أكرمها وجالها زوج صالح وكان يعني إن شاء الله خلاص يوم زفافها وإذا بها طبعا جالها زميلتها وجابوا لها آه، أخت كوافير عشان آه، تزينها وتجهزها لهذا العرس الجميل وبعدين آه، قدر ربنا سبحانه وتعالى آه، جه أذن عليها صلاة المغرب فقالت لهم معلش أنا مش هقدر إن أنا يعني أدخل دلوقتي ولا أعمل أي حاجة إلا لما لازم أتوضى وأصلي قالوا لها ازاي هتهد المكياج ومنهم بقى من بدا يالف لها ويقول لها ده يجوز ليك ان انت تاخري صلاه المغرب والعشاء ما دام المكياج وما دام وما دام قالت ابدا والله لا اعصي الله عز وجل ولا اؤخر صلاه ابدا طب هتهد المكياج اهد المكياج وهد الفستان وكل حاجه المهم ان انا اسجد بين يدي ربي سبحانه وتعالى بقى في اليوم اللي ربنا يكرمني فيه ويكرمني بزوج صالح انا اسيب الصلاه فقامت واتوضت ولبست لبسها وبدأت تصلي وفي آخر ركعة من صلاة المغرب سجدت هذه الفتاة حبوا يصحوها عشان تكمل ليلتها الجميلة وتسعد بهذا العرس الجميل وإذا بها قد فاضت روحها إلى بارئها جل جلاله وبدلا من أن تلبس فستان زفافها لبست أكفانها وبدلا من أن تبيت في حضن زوجها باتت في قبرها رحمها الله رحمها الله رحمة واسعة وعايز أحكي قصة ما هياش لا من العصر الحديث ولا من زمن النبي عليه السلام لكنها من فترات قريبة وهي قصة أبو قدامة الشامي مع الغلام الذي مات ميتة عجيبة في يوم من الأيام لما دخل الروم وهختم بالقصة دي قصة مهمة جدا جدا لما دخل الروم بلاد الشام قام هذا العالم الجليل أبو قدامة الشامي علشان يعني يوقظ الناس أو يوقظ الناس همة لهمة الجهاد في سبيل الله والإنفاق على المجاهدين في سبيل الله جل وعلا وإذا بهذا الرجل بدأ على المنبر ويتكلم كلمات من القلب كلها حرارة وكلها شوق و إلى أن بدأ الناس فعلا يتبرعوا بدأوا ينفقوا بدأوا بدأوا بدأوا وبدأ منهم الله يذهب يجاهد في سبيل الله وهو خارج من المسجد فجأة نادت عليه امرأة فنادت عليه قالت السلام عليك يا أبا قدامة فقال وعليك السلام فقالت والله لقد سمعتك وأنت تنادي في الناس للإنفاق في سبيل الله وللجهاد في سبيل الله فما وجدت أغلى عندي من ضفيرتي شعري فقصصتهما لتجعلهما لجاما لفرسك في سبيل الله جل وعلا فتعجب الرجل فقال امرأة تضحي بضفيرتي شعرها لأجعلهما لجاما لفرس في سبيل الله والله إنها لبداية النصر طبعا لم يقبل الضفيرتين لأنها فيها معصية لله سبحانه وتعالى ولكن هو حس قد إيه الأمة متحمسة قد إيه الأمة حاسة بأن فعلا لابد أن احنا نجاهد وأن احنا نطرد العدو وأن احنا نتمنى الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى وقدر الله عز وجل أبو قدامة بيقول فلما أردنا أن ننصرف للجهاد في اليوم التالي اعترض طريقي صبي صغير قال يا أبا قدامة سألتك بالله أن تجيزني في الجهاد في سبيل الله فقال أبو قدامة أنت صغير يطاق الخيل ولا تستطيع أن تحمل سلاحا قال سألتك بالله فلقد احتسبتني أمي في سبيل الله وقدمتني هدية لله جل وعلا فلا ترد الهدية فقال أجيزك في الجهاد ولكن بشرط واحد قال ما هو؟ قال إن قدر الله لك الشهادة أن تشفع لي عند الله يوم القيامة فقال الغلام لك ذلك يا أبا قدامة سأشفع لك إن قدر الله لي الشهادة سأشفع لك عند الله عز وجل يقول أبو قدامة وانصرفنا ومعنا هذا الغلام فكان يجهز لنا الطعام ويفرش لنا في كل مكان ويجهز لنا كل أدوات الجهاد وكان يخدمنا طوال الطريق وفي ليلة من الليالي ذهب هذا الغلام ليعد لنا طعاما قال فتأخر الغلام فذهبت لأطمئن عليه فوجدته قد أوقد النار ووضع القدر على النار فنام بجوار النار فنظرت إليه فإذا بالغلام يبتسم ثم يبتسم ثم يضحك ثم استيقظ فسألته قلت له ما شأنك أيها الغلام نمت بجوار النار وكدت أن تحترق ثم رأيتك وأنت تبتسم ثم تبتسم ثم تضحك ثم تستيقظ قال هذا أمر بيني وبين ربي يا أبا خدامة قال سألتك بالله جل وعلا أن تخبرني قال إنها لله وإنا إليه راجعون يا أبا خدامة والله لقد احتسبتني أمي عند الله عز وجل فلقد استشهد أبي في العام الماضي واستشهد عمي وأخي في العام الذي قبله وقد احتسبتني في هذا العام هدية لله جل وعلا وقالت اذهب يا بني فإني أحتسبك عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قال فلما نمت يا أبا قدامة رأيت في المنام وكأن القيامة قد قامت وقد أمر الله عز وجل بي أن أدخل الجنة قال فلما دخلت الجنة رأيت باقة عطرة من الحور العين والله لا أستطيع أن أصف جمال واحدة منهن أبدا يا أبا قدامة فرأيت واحدة منهن تشير إلي وتقول هذا زوج المرضية هذا زوج المرضية فقلت لها وما المرضية قالت ألا تعرف المرضية قلت لا قالت إنها زوج زوجتك في الجنة قلت لها وأين هي المرضية قالت في هذا القصر فادخله لترى المرضية قال فطرقت على باب القصر ودخلت القصر فرأيت حوراء والله يا أبا قدامة لولا أن الله لم يكتب علينا العمى في الجنة لعمي بصري من شدة نور وجهها ولولا أن الله لم يكتب علينا الجنون لجن عقلي من شدة حسنها وجمالها قال فقلت لها أنت المرضية قالت أجل يا حبيبي أنا أربى لك في خضور الجنة منذ خمسمائة عام قال فلما مددت يدي إليها قالت لا أبعد الله عنك الخنا والفجور موعدي معك غدا بعد صلاة الظهر في جنة الرب الرحيم الغفور الودود قال فهذا الذي جعلني أبتسم ثم أبتسم ثم أضحك يا أبا قدامة فقال أبو قدامة والله إنها لبشرى خير أبشر يا غلام قال أبو قدامة فلما كان في اليوم التالي وفي نفس الموعد الذي حددته الحوراء قال وإذا بالغلام يقول لي يا أبا قدامة سألتك بالله ثلاثة أسهم بدأ الجهاد والغلام يريد أن ينال الشهادة ليلتقي في نفس الموعد مع المرضية في جنة رب, الع- رب البرية جل وعلا فقال ثلاثة أسهم يا أبا قدامة فقال تضيعها يا غلام قال لن أضيعها إن شاء الله قال فأعطيته ثلاثة أسهم فأخذ سهما ووضعه في كبد القوس وقال السلام عليك يا أبا قدامة فضرب سهما فقتل روميا السلام عليك يا أبا قدامة ضرب سهما ثانيا فقتل روميا في المرة الثالثة السلام عليك يا أبا قدامة سلام مودع فضرب سهما ثالثا فقتل روميا فانتبه الروم له وضربوه ضربة بسهم في لبته فوقع صريعا من على فرسه فلما رآه أبو قدامة مضمخا بدماء الشهادة سقط من على فرسه خلف الغلام وقال يا غلام يا غلام سألتك بالله جل وعلا لا تنسى الوصية لا تنسى الوصية فقال الغلام لن أنساها وسأشفع لك عند ربي جل وعلا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من إلا من لقى الله بقلب إلا من أتى الله بقلب سليم ثم قال له يا أبا قدامة سألتك بالله جل وعلا سألتك بالله أن تأخذ هذا القميص المضمخ بدم الشهادة وأن توصله إلى أمي فقال له أبو قدامة ومن هي أمك يا غلام قال أمي صاحبة الضفيرتين يا الله أمي صاحبة الضفيرتين أي نعم ذرية بعضها من بعض ذرية بعضها من بعض تربوا على طاعة الله وعلى العز وعلى نصرة دين الله جل وعلا وعلى اتباع حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو قدامة فلما انتهى الجهاد ذهبت إلى تلك القرية التي فيها أم هذا الفتى فسألت عنها فقامت إلي ابنة صغيرة فقالت أنت أبو قدامة قلت أجل يا بنيتي ومن أنت قالت وماذا صنع أخي هل جاء معك قلت لها ومن أنت قالت أنا أخو فلان على هذا الغلام فقال لها والله أريد أن ألقى أمك فقالت هي موجودة في البيت فذهبت به إلى البيت فخرجت الأم مبتسمة وقالت السلام عليك يا أبا قدامة هل جئت مبشرا أم جئت معزيا فقلت لها وما العزاء وما البشارة قال إن قالت إن جئت لتبشرني بأن ابني قد مات مقبلا غير مدبر فهذا والله البشارة أو فتلك والله البشارة وإن جئت لتخبرني بأن ابني قد مات مدبرا غير مقبل فهذا والله العزاء قلت والله بل البشارة قالت بشرني بكل خير قال والله لقد مات مقبلا لقد مات وهو يضرب ثلاثة من الروم فقتلهم ثم قتلوه رحمه الله رحمة واسعة وقد أرسل لك بهذا القميص المضمخ بدم الشهادة وقال لك أبشري يا أمها فلقد قبلت الهدية وزفت المرضية إلي في جنة رب البرية جل وعلا فسقطت أخته ميتة فنظرت الأم إلى ابنتها وقالت الحمد لله الذي لم يخرج من نسلي نسلا إلى نار جهنم ثم حمدت ربها جل وعلا واسترجعت وحمدت الله عز وجل على هذا الخير أن زوجها مات شهيدا وأن ابنها مات شهيدا وأن ابنتها ماتت مما سمعت من خبر شهادة ولدها فحمدت المولى عز وجل يا لها من ذرية ذرية بعضها من بعض وأختم حلقة الليلة دي بمسك الختام حقيقي مسك الختام بجد موت أمي رحمه الله رحمة واسعة هذه الأم العظيمة اللي مهما عملت ومهما قدمت ومهما عملت في حياتي والله ما أقدر أوفي يوم من أيامها الله يرحمك يا أمي يا ما علمتني ويا ما تربيت على أيديها ويا ما اتعلمت منها حاجات جميلة أوي أوي لما سألوني في إحدى القنوات مين شيوخك؟ قلت لهم أكبر شيخ اتعلمت عليه في حياتي هي أمي أم اللي علمتني الرحمة أم اللي علمتني الصدق أم اللي علمتني الوفاء أم اللي علمتني الإخلاص أم اللي علمتني كل حاجة حلوة أم الست الأمية البسيطة دي هي اللي علمتني كل حاجة أما العلوم الشرعية فكان أمرها بسيط لكن الأخلاقيات ديت كان صعب إن الواحد يتعلمها في الزمن بتاعنا دوت كان لازم حد يكون قدوة عشان نتعلم منه أمي دي كنت أنظر إليها الله يرحمها رحمة واسعة وسامحوني دي مسألة شخصية سأحب أذكرها عشان أقول لكل شاب أمك كنز أوعى تضيعه امك كنز اوعى تضيعيه بوس ايد امك وبوس ايد ابوك واحرص على برهم عشان ربنا يكرمك دنيا واخره وانا بقول كل خير حصل لي في حياتي وهيحصل لي في اخرتي ان شاء الله بفضل ربي اولا ثم بدعوه امي وابويا امي الله يرحمها رحمه واسعه كانت ست انا كنت في نظري بقول الست دي ما تصلحش انها تعيش غير في زمن الصحابه دي ما تنفعش تعيش في زماننا بكائي عليها يوم ما ماتت كان في مقابله فرحه بانها ما كانش ينفع تعيش في الزمن ده كانش ينفع تعيش بينا سامحوني كانش ينفع تعيش بينا في الزمن ده في الزمن اللي احنا عايشين فيه الصعب ده كانش ينفع الست دي تعيش كان لازم تلحق بالصالحين اللي زيها يكفي ان اقول لكم ان كانت تعلمني كل حاجه حتى الرحمه بالحيوان اللي علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت دايما تدعي لي تقول لي او تطلب مني تقول لي ادعي لي يا ابني ان ما يطولش بيا المرض ادعي لي ان ما حدش يناولني كوبايه ميه ادعي لي ان انا اللي اخدم نفسي لحد اخر لحظه تخيلوا ده اللي حصل ان فعلا ما حدش ناولها كوبايه ميه لحد ما ماتت كانت هي اللي بتعمل كل حاجه بنفسها رحمه الله رحمه واسعه في يوم موتها كنا في الدور الخامس وليا اخت في الدور الاولاني ام مصطفى ربنا يحفظها وامي في اليوم ده ودي اول مره في حياتها تطلب من اختي انها تبات عندها في اليوم ده وباتت عندها وعند صلاه العصر قامت عايزه تصلي ومش قادره تتحرك فقالت لبنت اختي قالت لها حبيبتي سنديني عشان اتوضى فراحت عشان تسندها عشان تتوضى فيا دوب غسلت كفها ووشها وخلاص على كده فبنت اختي بتقول لها يا ستي لسه ما توضيتيش قالت لها الحمد لله يا حبيبتي هم وضوني والله وامي ما تعرفش تقول الكلام ده اصلا يعني طالع م... طالع الكلام ده من غير ارادتها اصلا هم وضوني الحمد لله ودخلت صلاه العصر وهي قاعده وبعد صلاه العصر كبرت تاني هتصلي تاني فبنت اختي بتقول لها ستي ما فيش صلاه بعد العصر قالت لها ده في كتير بس يا ريت نلحق وكبرت وقرات الفاتحه بصت للسما كده او للسقف يعني في اتجاه السما وابتسمت وبدات في سكرات الموت وهي بتصلي اتصلوا بي ولحقتها وبدات اقول لها قولي لا اله الا الله يا امي وانا بودع حبيبتي وروح قلبي كان روحي بتخل... بتنخلع من جوايا وهي عماله بتقول الله الله وتشاور اصبعها الله الله الله حد اخر لحظه راحت مطوله قالت الله وبس فاضت روحها الى بارئها جل وعلا سبحان الله أصعب لحظة في حياة أي إنسان في الدنيا يوم ما يفقد أحب الناس إلى قلبي يوم ما تحس إن أعز الناس لقلبك مش هتشوفه بعد النهاردة بتبقى أصعب لحظة في حياة الإنسان أنا في اللحظة دي يعني سبحان الله ربنا بقى بيثبت الإنسان بإيمانه قلت الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها حسيت إن المصيبة كبيرة أوي أوي حسيت ان الدنيا ظلمت في عينيا حسيت ان كل الحب اللي كان بيحتويني خلاص حسيت ان الدفى اللي كنت عايشه حسيت ان انا ما بقتش عايش في الدنيا دي خالص حسيت كاني انا اللي مت صدق صدق شباب حافظوا على امهاتكم يا شباب تعرفوش قدر الام والاب قد ايه تعرفش قدر النعم الا لما تفقدها رحت بنفسي امي ماتت وكان فيه سبحان الله كان حبها للنبي غير غير عادي شيء عجيب جدا عمرها ما سمعت كلمة قال صلى الله عليه وسلم إلا طول صلى الله عليه وسلم من قلبها كده وتحس إن دموعها دي على خدها على طول أول ما تسمع ذكر النبي عليه السلام أم ماتت عندها 63 سنة زي النبي صلى الله عليه وسلم أنا مش بشبهها بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن بقول شوف التوافق في الحب ماتت يوم الاثنين واتدفنت يوم الثلاث زيه كانت يتيمة أم أم وأب النبي عليه السلام أبوه مات وهو في بطن أمه وهي أبوها مات وهي في بطن أمها النبي امه ماتت بعد ما كان عنده ست سنين امها ماتت وعندها شهر كانت يتيمه اب وام وعندها شهر كانت تقول لي يا محمود يا ابني انت امي وابويا واخويا وابني وكل حاجه ليا تقول لي حتى لو كنت اتحرمت من امي وابويا انت عوضتني عن كل حاجه كانت دايما طول الليل تدعي لي وربنا وفقني في حياتي كلها بدعوتها وما زلت لحد الان ماشي بدعائها الله يرحمها رحمه واسعه رحت دفنتها كان القبر كان مجهز ليها زلت دفنتها في ثلاث دقايق وطلعت لمدة ساعة إلا ربع أخطب خطبة عن الموت على قبر أمي الله يرحمها رحمة واسعة حسيت بأحاسيس ما أقدرش أوصفها لحد وما أقدرش أحكيها لحد كل مدى أسافر أو أروح أي مكان أعد على قبرها وكأني بطلب منها إن يعني كأني حاسس إن روحها معايا بسلم عليها ولما أرجع أعدي أقول لها أنا جيت يا حبيبتي لا تتخيلوا مدى الحزن والأسى اللي يبقى في قلب الإنسان لما يفقد حبيبه يا شباب حافظوا على أمهاتكم دفنتها ووصيت كل مشايخ مصر يدعوا لها في خطبه الجمعه الكل دعا لها والملايين امنت على الدعاء جت لي يوم الجمعه ليله السبت وشها منور تقول لي جزاك الله خير على الخير اللي وصلني يا حبيبي في يوم من الايام كنت متفق مع اخواتي ان نروح نزور قبرها وكنت راجع من خطبه الجمعه وتعبان جدا فنمت قلت لهم مش قادر اروح المره دي تعبان ونمت استريح 10 دقايق والله ما انسى هذا اليوم نمت استريح 10 دقايق فلقيتها جات لي في المنام وكانها طالعه من القبر فبتسلم على اختي هدى واختي صهير واختي نعيمه وتسلم عليهم وقلت لهم محمود فين؟ قالوا لها تعبان ما جاش قالت مش ممكن حبيبي مش ممكن ما يجينيش قمت مفزوع قلت لهم انتوا في- كانوا على الباب قلت لهم انا جاي معاكم ورحت هناك حسيت بفرحه شديده قوي قوي ان انا هزور قبر امي حقيقه مش عارف اقول لكم ايه لكن فعلا الانسان بيتمنى ان احنا ربنا يرزقنا جميعا حسن الختام استنى اللحظة اللي يتقابل فيها مع حبايبه أنا في يوم من الأيام ما انساش الموقف ده كان موقف عجيب أوي أوي في يوم من الأيام قعدت مع أمي الله يرحمها رحمة واسعة فقلت لها حبيبتي أنا يعني عايزين نتقابل في الآخرة قالت لي يا ريت يا حبيبي قلت لها ما تيجي نتفق على مكان نتقابل فيه قالت لي فين قلت لها أميز مكان في أرض المحشر هو حوض النبي وده حبيبي وحبيبك فهنتقابل عند حبيبنا سلم عليه ونبوس ايديه واشوفك هناك ونخش جنه مع بعض فقلت لي حاضر فكان ميعادنا على الحوض وشفت لها رؤيه انها على الحوض واختي من الفيوم ربنا يحفظها اختي اسمها هدى اتصلت بيا من كام سنه ما انساش اليوم ده والله الذي لا اله غيره وربما تكون الاخت قاعده قدامي دلوقتي شافت لي رؤيه ان انا جاي على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويومها ما كنتش بطلع على فضائيات لسه هي ما تعرفش شكلي تقول لي والله الذي لا اله غيره قلت لي شفتك وانت جاي من بعيد انا ما اعرفش انت مين وكان النبي واقف جنبه ابو بكر وعمر تقول لي وراح النبي عليه السلام جالك وخدك بالحضن وباسك ووقفك جنب عمر فبتقول لي فانا بسال الناس مين ده قالوا لها ده الشيخ محمود المصري فقالت لي كنت مصر ان انا ابلغك الرؤيه ديت قلت لها ربنا يبشرك بالخير ان انا شفت الرؤيه الام ان هي هتخش هتوصل لحوض النبي وكان فاضل لي انا الرؤيه دي يا انا اشوفها يا حد يشوفها لي وان كنت ما استحقش ان انا اقول لكم الرؤيه ديت ما بذكرهاش من باب تزكيه النفس لكن بذكرها من باب الانسان فعلا بيتمنى انه يتقابل مع حبايبه ربنا يجمعنا واياكم مع حبايبنا حقيقه ازاي يكون الطريق لحسن الخاتمه الوقت جري بينا لكن سامحوني عايز ادعي دقيقتين كده قبل ما الوقت يجري بينا إني داعم فأمن من قلبك اللهم يا رحمن اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام نسألك يا الله نسألك يا ودود نسألك يا غفور نسألك يا رحيم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت وارحمنا إذا ما انقطع منا الصوت وارحمنا إذا ولينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك فإن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم اغفر يا غفور ارحم يا رحيم تب علينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا يا تواب نعوذ بك من النار ومن غمسة في النار ومن زقوم النار ومن غسلين النار ومن خلود في النار انصر إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي العراق وفي السودان وفي كشمير وفي الشيشان في كل مكان يا رب إنهم جوعى فاطعمهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم واجعل الدائرة على اليهود الملاعين خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب يا رب اجمعنا بأحبابنا في جنتك يا رب العالمين اجمعنا بأحبابنا في جنتك يا رب العالمين اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا واجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته